الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا هل تشعر الآن أنه قد حطت عنك ذنوبك ومعاصيك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال إذا قال العبد سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه احنا دلوقتي بعد ما قمنا وقلنا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد بعد ما قلنا الكلمات دي وعشنا في مقام الثناء على الله عز وجل احنا دلوقتي مستعدين للحظة القرب ونحن نطلب القرب يا رب دلوقتي هنعيش احساس اسمع وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين آه احنا دلوقتي هنبقى أقرب ما نكون من ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد احنا فاكرين لما قلنا عبادة تعفير الوجه لله تبارك وتعالى آه دلوقتي انت هتخر ساجدا لله وانت نازل هتنزل على ايديك على هيئة على هيئة الخار بين يدي الله يعني وانت متعجل ان انت تعيش الاحساس ده تعيش احساس القرب ده فنازل على ايديك او قد تنزل على ركبتيك سيبنا دلوقتي من الخلاف الفقهي بس انا بتكلم في الاحساس القلبي وانت منزل ايديك ودلوقتي هيبقى جبهتك وايديك وركبتيك واطراف اقدامك السبع أعضاء دول أعضاء السجود كلهم ساجد بين يدي الله تبارك وتعالى عارف لو دقت لحظة اسجد واقترب تعرف يحصل لك ايه اول شيء تتخلص من ادوى داء من اشد امراض القلوب فتكا والله العظيم مرض اشد من الزنا والله العظيم مرض اشد من السرقة ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وقال لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ايه المرض الخطير قوي ده اللي اشد من الزنا ومن السرقة مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر من قال لا اله الا الله يعني خالصا من قلبه دخل الجنة فقال وان زنى وان سرق قال وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر لكن قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والسجود من الأسباب التي تخلص الإنسان من الكبر إزاي كلام ده مش ربنا سبحانه وتعالى قال في خاتمة سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون فقال أهل العلم فالتسبيح والسجود علاج للقلوب المتكبرة علاج لذرات الكبر الواحد إذا خر ساجدا لله تبارك وتعالى يتعلم التواضع يتعلم الافتقار يتعلم الانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى شوفوا ربنا سبحانه وتعالى جعل الشرف اللي ما بعده شرف من أثر السجود فأمة النبي صلى الله عليه وسلم سيأتون يوم القيامة بعلامة مميزة سيماهم في وجوههم من ايه من أثر السجود قال مجاهد من أثر الخشوع مش بس السجدة عشان بعض الناس اللي بتقعد تعمل آه، حاجة كده زبيبة في ال- في جبهتها علشان خاطر ايوه كده بقى النبي يعرفنا يعني لا لا لا مش مش بالزبيبة دي لا من اثر خشوع القلب حال السجود سيماهم في وجوههم من اثر السجود هو ده شوف في بعض الناس يقول لك اصلا ما طلعتليش انا كنت اشوف بعض الناس كده تيجي تقول لي ربنا ما بيحبنيش ربنا لا يريدني ليه اصل ما طلعتليش على اني بحك في الارض ومش جايه معايا يعني مش هو ده يا جماعه خالص عايزين خشوع القلب حال السجود هو ده معنى سيماهم في وجوههم من اثر من اثر السجود ايه المطلوب منك وانت ساجد اول شيء عبودية الذل والافتقار افتكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم راح بيت ابنته فاطمة سأل على علي فين علي في المسجد ماله زعلان فراح النبي صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا علي لما زعل من مراته لما حصلت مشكلة عمل ايه راح قعد في المسجد وصار عليه من عفار التراب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبا تراب أبا تراب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لان معه في الكلام ومازحه بس أنا عايز أخد أبا تراب لأنك ابن التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم أنت من التراب فعلى أي شيء تفتخر عشان شوية الكلمتين اللي في دماغك اللي انت حاسس ان هم يعني اللي ما مش أي أي ولا زي زي يا عم انت غلبان يا عم انت مسكين يا عم ده انت لو بس جالك شيء بسيط لا انت لو وجع بس في دروسك ولا في اسنانك ولا عصب تعب ده انت بتقعد تولول ده انت غلبان قوي ده انت لو حصل لك والعياذ بالله احتباس في البول ولا شيء من هذا القبيل ده انت تضيع ده انت لو عملوا لك قسطره بتبقى عارف انت مين اولك نطفه مذره وآخر- واخرك جيفه قذره وانت بين هذا وذاك تحمل العذره غلبان فعشان كده استشعر وانت ساجد انك بين يدي الملك العزيز وأنت له عبد ذليل فعشان كده عايزين نفتكر اسم الله العزيز واحنا ساجدين عشان نعرف ان عزنا في ذلنا عجزي كنزي احساسي بالعجز واحساسي بالفقر واحساسي بعدم المقدرة هو ده اشرف المقامات الذل والافتقار قال عطاء الخرساني ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت فعشان كده عايزين نكثر من هذه المواطن الأرض اللي هتشهد ليك الأرض اللي هتبكي عليك عشان أنت كنت عابد لله عليها يوم ما سجدت على هذه الأرض كثروا من سواد هذه الأرض الشافعة لكم يبقى أول معنى وأول وظيفة الذل والافتقار الوظيفة الثانية حال سجود الجوارح دي وظيفة القرب حس بقى بروح وريحان وجنة نعيم حس بالراحة شم الريحان استشعر أنك الآن في الجنة يا عم مشغول بإيه شاغل بالك بإيه كل ما شغلت قلبك به وكل ما تعلقت به تفارقه أحبب من شئت فإنك مفارقه كل ما تعلقت به من دون الله تعذب به إن لم يكن في الله من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد القرب اللي هو بقى ايه انك حاسس انك من المقربين فالروح والريحان والجنة جنة النعيم ان انت حاسس بمقام كلا لا تطعه عارف لا تطعه دي بقى تقولها لحاجات كتير قوي لا تطع الشيطان لا تطع الدنيا لا تطع النفس لا تطع الصديق السيء لا تطع واسجد واقترب ومع كل سجدة قرب ومع كل سجدة قرب ومع كل سجدة قرب وافتكر بقى هنا أنك الآن الوظيفة الثالثة تعان على نفسك تعان على نفسك يلي بتقول لي يا شيخ والله العظيم انا ما عارف اعمل ايه في نفس الامارة انا كل ما امشي شوية واستجيب والتزم نفسي برضه مفيش فايدة توسو- تسوي لي واقع تاني في المشاكل اللي كنت تبت منها اعمل ايه في كيد الشيطان ضعيف لو استعذت بالله صار خناس يعني صار صغيرا اعمل ايه في نفس الامارة هو ده اعني على نفسك بكثرة ايه بقى السجود يبقى المعنى الثالث انت دلوقتي محتاج تعان على نفسك اعني على نفسك بكثرة السجود الوظيفة الرابعة دعاء الملهوف دعاء الايه الملهوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم يعني جدير بأن يستجاب لكم فهو مقام العبادة مش الدعاء هو العبادة مش ادعوني استجب لكم مش ربنا من لم يسأله يغضب عليه مش الدعاء ده سلاح المؤمن الحقيقي مش كل دعوة بتجاب ازاي كل دعوة بتجاب ما هو اما ان تعجل لك في الدنيا واما ان تكون كفارة للسيئات واما ان تدخر لك كل دعوة مستجابة دعاء في السجود انا بسميه بسميه على لسان ابراهيم الخليل دعاء الاواهين ربنا لما وصف سيدنا ابراهيم اللي هو الخليل اللي هو من اقرب الناس اليه من احب الناس اليه قال ان ابراهيم لاواه حليم فيجي ناس تقول لي الدنيا اللي فيها ناس بتقول عليا ناس عملت فيا انا مش عارف اعمل ايه في الدنيا انا مش قادر اعيش في الدنيا دي يا رب نجينا منها يا رب ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اعمل ايه تأوه له يعني اعمل ايه يعني وانت ساجد قول له اه تعبان يا رب حالي يغني عن مقالي آه أوه أوه إنما أشكو بثي وحزني إلى الله دعاء الشاكين دعاء الأواهين دعاء المشتاقين دعاء الملهوفين دعاء المضطرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف عنا العذاب اللهم اكشف عنا السوء اللهم رد إلينا قلوبنا يا رب ماليش غيرك يا رب يا رب ماليش غيرك يا رب عبدك الفقير بين يديك فقيرك ببابك مسكينك ببابك راجي فضلك ببابك مؤمل خيرك ببابك محبك ببابك ممرض وجهه على عتبة بابك يا رب يا رب يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا غافر له سواك ولا يتوب عليه سواك عبدك الآبق عبدك المذنب عبدك الخائف الوجل المسكين الضرير عبدك الذي خضعت لك رقبته عدك عبدك بين يديك فافعل به ما شئت ولكن رحمن هذه يا رب يا رب إن لم يكن بك سخط علينا فلا نبالي لكن عافيتك هي أمسع لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا اللهم ارزقنا لذة القرب يا رب ما تحرمنا من لذة قربك يا رب يا رب ما تحرمنا من لذة عبادتك يا رب يا رب ما تحرمنا منك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجعلها خالصة صادقة لك وحدك يا رب لا رياء فيها ولا سمعة يا رب نعوذ بك من خشوع المنافقين نعوذ بك أن نقول ولا نعمل ساجد بين يديك فاللهم أسجد قلبي لك ارزقني سجدة قلب ارزقني خشوع قلب يا مجيب دعوة عبادي يا رب استجب دعائي يا رب تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علي إنك أنت التواب الرحيم عايزك عايزك الليلة تسجد سجدة لمدة عشر دقايق ربع ساعة تقول له فيها انا غلبان يا رب فقير يا رب حالي انت ادرى بي يا رب وانت اعلم بمسألتي عندك يا رب يا رب وحاول تجمع قلبك حتى يسجد قلبك السجود محتاج وقفات ووقفات عشان كده عايزكم تقفوا على شوية الوظائف دول الذل والافتقار اتنين القرب روح وريحان وجنة نعيم تلاتة الإعانة على النفس أربعة دعاء الملهوف عايزكم تتأملوا فيها وهنكمل في الحلقة الجاية وظائف السجود وأذكار السجود ونعيش بقلوبنا سجدة قلب فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم